نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له هاديا مرشدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على الحبيب محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته إنك حميد مجيد أما بعد إخواني وأحبابي في الله الحياة لا تخلو ولن تخلو من المشاكل الحياة صعبة الدنيا صعبة ال ال ال هذا الإنسان عنده مشاكل مادية ده عنده مشاكل نفسية ده عنده مشاكل اجتماعية ده عنده مشاكل مالية ده عنده مشاكل أسرية ده الناس كلها مبتلاه وإن كنا لمبتلين الدنيا كلها ابتلاءات طب أنا عايز الدنيا تختلف ينفع إن أنا أخلي الدنيا تختلف ينفع إن أنا أعمل حاجة تغيير درامي في حياتي بحيث إن مساحة الابتلاء والمشاكل تقل إخواني في الله الحياة لن تخلو من المشاكل ولو خلت حياة انسان من المشاكل لخلت حياة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلع عبد الله بن ابي بن سلول يقف في وش النبي يموت ابن سلول يطلع مسيلمه الكذاب يطلع الاسود العنفي النبي عليه الصلاه والسلام يطلع يهود بنو قينقاع ويواجهوا النبي يخلق يذهبوا من طريق النبي يطلع يهود بنو النضير يذهب يهود بنو النضير يطلع يهود بنو قريظه يذهب يهود بنو قريظه يطلع يهود خيبر حياء لا تخ هي دي الدنيا عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام كان نفسيته مليانة سكينة في التعامل مع الدنيا ليه لان هي دي الدنيا ولكن وربك الغفور ذو الرحمة ربنا سبحانه وتعالى علم النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث أدعية ثلاث أدعية ممكن حياتنا تختلف بيهم ثلاث أدعية لو أدمنت الدعاء بيهم ليل نهار ممكن يغيروا طعم حياتك دوق طعم الاختلاف في حياتك مع ثلاث أدعية لو أدمنتهم وكل إنسان هيكثر من الدعاء بيهم ربنا هيغير له طعم حياته بإذن الله هو إيه, مشا... هو إيه مصدر المصائب في الدنيا المشاكل في الدنيا الدنيا ليها ثلاث مصادر ملهمش رابع الابتلاءات والمشاكل والمصائب والهم والغم والكرب كله له ثلاث مصادر يا اما عقوبات ذنوب ومعاصي يعني الازمة اللي انت فيها يا اما بسبب ذنب دي عقوبة ذنب عقوبات ذنوب ومعاصي يا اما بسبب شياطين وسحر وحسد وعين ومس شيطاني يا اما بسبب الشيطان بقى وكل اللي وراء الشيطان يا اما بسبب ابتلاءات قدرية هي الدنيا ربنا قدر انها تبقى دار ابتلاء والا هنطمع في الجنة ليه وهنفكر في الجنة ليه لو انت مستوى دخلك فوق احتياجاتك وزوجتك وولادك البيت بتاع الجنة والدنيا جميلة وكل حاجة حلوة ما كانش حد فكر في الجنة ولكن ربنا من الحاجات اللي صاب قلبك بيها الى اشتهاء الجنة هي المشاكل بتاعت الدنيا يبقى الابتلاءات القدرية طيب احنا هنجيب الوقت هنتكلم عن ثلاث ادعية كل دعاء بيضرب مصدر من مصادر المصائب في الدنيا لو انت داومت على الثلاث ادايا دي الله سبحانه وتعالى يغير لك طعم حياتك الدعاء الاولاني احنا قلنا مصادر المشاكل ثلاث حاجات يا عقوبات ذنوب ومعاصي يا اما ساحر وجن وشياطين وحسد وانت مش واخد بالك هي الدنيا قافله ليه هو انا صدري مقفول ليه هو انا مخنوق ليه هو انا عايز اقفل على نفسي مكان واقعد ابكي لوحدي ليه وهو الموضوع حسد ولا عين ولا مس شيطاني يا اما ابتلاءات قدرية طيب حاجة من الثلاثة دول نبدأ بدعاء واحد بيضرب جميع الابتلاءات دعاء واحد بس بيبدأ جميع الابتلاءات القدرية ايه هو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أختال من تحتي يا أخوانا كلمة العافية عكس كلمة الابتلاء يقول لك اللهم عافنا ولا تبتلينا كلمة العافية يقول لك فلان عافي يعني إيه فلان عافي ما عندوش ولا مشكلة صحية في جسمه يقول لك يا عم انت بتستعفى عليا ما تطلعش عافيتك عليا يعني واحد قوي جدا وبيتعافى بقى على على اللي قدامه فالعافية هي الامتلاء بوفرة القوة والصحة انك مش في فرق بين العافية والشفاء الشفاء ان عندك مرض وراح واحد عنده كورونا وراح ده الشفاء انما العافية مش كده العافية معنى اعظم الف مرة العافية واحد جسمه كله حديد واحد موفور الصحة والقوة عشان كده احنا دايما نسأل الله العافية نسأل الله العفو والعافية فالعافية يقول لك عفى الأثر يعني اختفى أثر الرجلين اختفت فالعافية أن ينمحي أثر الابتلاء من حياتك ما عادش يبقى فيه العافية هي دفاع الله عن العبد ان ربنا يدفع عنك المصايب اللي جاية في الطريق وانت لسه ما تعرفش هي جاية وانت لسه ما تعرفش طيب تعالوا ما نشوف الدعاء ده بقى الدعاء الخطير ده اللهم اني اسألك العافية يعني امحو اثر الابتلاء من حياتي يا رب يعني يا رب ادفع عني الابتلاءات اللي جاية في الطريق وانا لسه معرفهاش مشكلة هتحصل الاسبوع الجاي مشكلة هتحصل السنة الجاية يا رب ما اشوفهاش ولا تحصل ادفعها رد القضاء بالدعاء يا اما يا رب خليني موفور الصحة والقوة خلي حياتي موفورة بالنعم خلي حياتي وافرة بنعمك وجسمي وافر بصحتك زي حديث النبي اعفو اللحى يعني ايه اعفو اللحى سيبها تطول سيبها تبقى موفورة سيبها تسترسل آه ف- ف- فيا رب اديني العافية يا رب خلي النعم تسترسل في حياتي تبقى وافرة في حياتي تبقى مالية تبقى مالية حياتي اللهم اني اسألك العافية في الدنيا والاخرة ادي اول نوع من انواع ضرب الابتلاءات ان يا رب الابتلاءات اللي في الدنيا واللي لسه جاية وانا ما اعرفهاش شيلها من حياتي والاخرة يا رب انا مش عايز يحصل لي مصايب لا في قبر ولا يوم قيامة ولا ان النار تمسني يبقى ابتلاءات الدنيا والاخرة اللهم اني اسألك العافية العفو والعافية في ديني في ديني العفو الاول العفو انك تشيء الذنوب تتشال من الصحيفة اللي فات مات يا رب العفو يعني اللي فات مات يا رب يعني خلاص شفت ديليت على كل الذنوب اللي في الصحيفة قبل كده وصفحة جديدة مع الله سبحانه وتعالى يا رب انا مش عايز مصيبة في صحيفتي يعشل لي كل المصايب والسوابق الوحشة من صحيفتي اسألك العفو والعافية في ديني انا مش عايزه ابتلى في ديني يا رب مش عايزه ابتلى في صلاة الفجر ما بصحاش لو ظبطت ثلاث منبهات في واحد ممكن يبتلى انه يشرب مخدرات ومش عارف يخلص منها في واحد ممكن يبتلى بعلاقة حرام او بمعصية سر ومش عارف يطلع منها في واحدة ممكن تبتلى بتعلق وهي انسانة متزوجة تعلق بواحد تاني ومش عارفة تخلص من الشعور ده في في ابتلاءات في الدين في مصايب يا رب نجلي ديني انا مش عايز مصايب في الدين انا مش عايز مصيبة في ديني اسألك العفو والعافية في ديني الاول الدين لان ده اغلى حاجة ودنياي ودنياي يا رب مش عايز مصيبة في دراستي او في شغلي او في تجارتي في عملي انا مش عايز اقعد اسقط في دراسة ولا يو- انا مش عايز ابتلاءات في شغلي ودراستي ومصالحي واهلي انا مش عايز ابتلاءات في مراتي وعيالي مش عايز ابتلى في اغلى حاجة عندي في الدنيا ومالي انا مش عايز ابتلى في مدخراتي او في حتة ارض عندي او في شقة ربنا ملكها لي انا مش عايز ابتلى اللهم اني اسألك العفو والعافية في ديني ودنياي واهلي ومالي انا بقول لك ان الدعاء ده ما سابش نوع من انواع الابتلاءات في الحياة دعاء كده ايه combo كده جايب كل الابتلاءات اللهم استر عوراتي انا مش عايز ابتلى في سمعتي انا مش عايز ابتلى حد يطلع عليا اشاعة سواء بحق او بباطل انا مش عايز حد يشهر بيا فيا انا مش عايز حد يعمل حملة ضدي ولا الناس بتبص لي وبتتودد عليا يا رب ده في ناس بتنتحر لما بيطلع عليها اشاعه بسمعتها نسال الله العفو والعافيه اللهم استر عوراتي وامن روعاتي انا مش عايز ابتلى في نفسيتي انا مش عايز ابتلى بمرض نفسي امن روعاتي دي وقايه من الامراض النفسيه لان الروع اللي جواك ده امن روعاتي يعني يا رب يا مؤمن انا مش عايز يجي لي نوبات فزع انا مش عايز يجي لي توتر وقلق واقعد سهران للصبح لاني مش عارف انام انت مالك يا ابني في حد مهددك لا طيب في حد هيهجم عليك بسكينه لا طيب في حد هيضربك لا طب انت خايف من حد ما قال لك بكره يعمل فيك حاجه لا امال انت قاعد مرعوب ليه معرفش جوايا رعب جوايا خوف جوايا والعياذ بالله هو ده بقى امن روعاتي احمي انا مش عايزه ابتلى في نفسيتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي واعوذ بعظمتك ان اغتال من تحتي ايه ده بقى ده تأمين ضد الكوارث الطبيعية شاب دليفري من شباب الدليفري ماشي بالموتوسيكل بتاعه وشجرة قامت وقع عليه عندنا في المنصورة مات واحد ماشي في الشارع سلك كهرباء وقع عليه الكهرب مات واحد ماشي مع مراته جت عربية عيل بيسوقها معهوش رخصة طير مراته ماتت في لحظة ادي بقى احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي واعوذ بعظمتك ان اختل من تحتي انا يا رب مش عايز يحصل لي مشكلة من اي جنب من اي ناحية فجأة اعرف واحد بيولع في في, في النار هبت فيه النار من الموقد اللي بيولعه اتحرق راح المستشفى لحد ما مات الله يغفر له ويرحمه ونسأل الله العفو والعافية فهي دي بقى يقول لك رصاصة طايشة واحد اتنين بيتشكلوا مع بعض واحد طلع مسدس بيضرب التاني بالنار الرصاصة طارت واحد صاحب محل بيطلع رقبته الرصاصة جت في الرقبة قطعت النخاع الشوكي من وهو نازل من المخ اتشل كل الجسم بتاعه اتشل نسأل الله العفو والعافية يبقى ايه احفظني من بين واولها من بين يدي قدامي اللي هو الجهة اللي انا اصلا بركز فيها وعينيا ناحيتها انا يا رب اول جهة بطلب الحماية فيها هي الجهة اللي انا الوحيدة اللي انا شايفها اصلا يعني فانا انا يا رب بطلب احميني من كل الجهات انا محاصر بالاخطار طب واعوذ بعظمتك ان اختلى من تحتي زلازل خسف اي حاجة بقى يبقى ده دعاء شامل للعافية من كل الابتلاءات انت ابتلاءات ومصائب الدار الاخرة اسألك العافية في الدنيا والاخرة ابتلاءات الدين في ديني اللهم اني اسألك العفو والعافية في ديني ودنياي يبقى الشغل والتجارة والدراسة واهلي يبقى الاسرة والابتلاءات في الاسرة والاولاد والزوجة ومالي الابتلاءات في مدخراتك وفلوسك واملاكك اللهم استر عوراتي الابتلاءات في السمعة وامن روعاتي الابتلاءات بالامراض النفسية اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي واعوذ بعظمتك ان اختل من تحتي يبقى الابتلاءات بالحاجات الداهمة واحد ماشي في الشارع اعرف واحدة ماشية في الشارع عرق خشب وقع عليها ونجاها الله بمعجزة يعني عرق خشب وقع على دماغها يبقى يبقى دي ايه في حاجات في بيسموها علم اداره المخاطر لان المخاطر بتحيط الانسان بالذات بقى اللي شغالين في البناء ويعني حد حبيبنا مهندس وفي عماره جديده ومكان الاسانسير فاضي ماشي مش واخد باله وقع منه مات يعني شاب لسه متخرج من كلية هندسة نسأل الله العفو والعافية وأن يغفر لل... لموتى المسلمين والمسلمات يا رب فده الدعاء الأولاني اللي هو طول ما النبي كان بيدعي ليل نهار الدعاء ده انا عايزك تحفظ معايا لان دي كنوز من ربك الغفور ذي الرحمة دي كنوز ربنا مديها لك لان ربنا يعلم ان الدنيا دي صعبة وان الدنيا دي مليانة ابتلاءات فربنا ما نزلكش وسط وحوش الابتلاءات وانت عاري من الحماية ربنا دججك بالسلاح ربنا حصنك فاقبل حصانة الله لك ما تعيش الدنيا كده تايه النبي عليه الصلاة والسلام الناس يقول لك والله انا قلت الاذكار انا بقول الاذكار وهو مثلا قال كلمة كده يعني قبل ما ينام باسمك اللهم اموت واحيا حاجة كده طيارة كده وخلاص الرسول عليه الصلاة والسلام قل هو الله احد والمعوذتين كان بيقراهم ثلاث مرات يوميا بعد الفجر وثلاث مرات بعد العصر وثلاث مرات في اذكار الصباح وثلاث مرات في اذكار المساء وثلاث مرات قبل النوم ومره بعد الظهر ومره بعد العصر ومره بعد العشاء 18 مره قل هو الله احد والمعتين النبي عليه الصلاه والسلام قال للصحابي ان يقراهم كلما قمت او نمت كل ما تيجي تنام اقراهم قبل ما تنام وكل ما تصحى من النوم اقراهم اول ما تصحى كل ما تقوم كل ما تيجي تقعد اقراهم عيش معاهم ليل نهار حصون هو ده بقى القصة التانية اللي هي المصدر التاني للمصائب في الدنيا وهي الجن والسحر والشياطين والمس الشيطاني وفي ناس فاكرة المس الشيطاني ده يعني ايه ده جاله صرع وتشنج وعينيه قلبت و... وما يط... بص يا اخوانا 9999 في ال 10000 من كل دي حالات نفسية اصلا ولا ليها علاقة بمس ولا ليها علاقة بتاع كل ده حالات نفسية ما ده اصل العفريت نطق عليه خليه ينطق لبعد بكرة 99% من كل ده حالات نفسية اللي منهم بجد مس ما يجيش واحد في المليون اللي منهم بجد مس ما يجيش واحد في المليون قال امال المس ايه يعني ما فيش مس ده المس ده مصيب الناس كلها الله يعني المس مصيب الناس واللي بيتشنجوا ويتصرعوا ويقعوا والحقوني وواحد امبارح جاي بيقول لي انا بقرا سوره البقره ومن ست مرات والصفات ست مرات قلت له يا ابني انت راجل متطرف ومتشدد ومعنت قلت له يا ابني انت بتعمل كده ليه عايز تبقى عابد قال لي لا مش عايز ابقى عابد بتعالج من السحر قلت له اللي قال لك ان في سحر ما قالكش ان ده العلاج ده في الطب لو انت خدت حبايه الدواء زياده عن جرعتها غلط اصلا يعني ايه تقرا البقره ست مرات مين اللي قال كده هو هو هو رقيه الله وكلمات الله التامات ضعيفه لدرجه انك عايز تقرا 7000 مره عشان تجيب نتيجه في الاخر يا ابني ده سوره البقره دي مره واحده تطرد الشياطين ثلاث مرات فالقصه افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض بعض الناس بيؤمن بكلام الله في السحر والحسد ولا يؤمن بعلاج الله للسحر والحسد يعني ربنا قال ان في سحر وحسد جميل موافق مصدق طب ربنا قال بقى ان الاذكار ديت رقيه وبتحمي لا لا لا لا مش موافق بقى مش موافق لا اجري شوف لك ساحر اجري انت مش مصدق بكلمات الله انت ما انت غلبان عشان كده الدعاء اللي هو الوقت ده الدعاء ده تحفظه صم وتقوله ليل نهار لانه بيضرب جميع انواع السحر والحسد والعين والمس الشيطاني طب يا عم الشيخ انت دخلتني في المس الشيطاني وخرجت من غير ما تقول لي هو ايه المس الشيطاني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود يولد الا ويمسه الشيطان فيستهل صارخا يمس المس الشيطاني ده بدأ معاك من اول لحظة في حياتك مس الشيطان ليك مش معناه ان الشيطان ي- يلبسك ويركبك وي... ويخليك تتكلم بصوت غريب 99% من اللي بيتكلموا بصوت غريب ده مرض نفسي اصلا ومشكلة نفسية وكان يعني واحدة جاية كده في في لحد حبيبي يعني دكتور امراض نفسية جوزها بيقول له عليها ثلاث عفاريت راجل وست وعيل صغير قال له ب- سبحان الله ده حاجة خطيرة جدا عليها ثلاث عفاريت قال له وبيتكلموا الثلاثة قال له طب تعالى كده اما قال لها خلاص تعالي كده اما نشوف الثلاثة بيتكلموا ازاي صاحبي بيقول لي انا الثلاث اصوات طلعت قدامي اتكلمت بصوت راجل واتكلمت بصوت ست واتكلمت بصوت طفل صغير قال لها طب بص بقى ال- ازازه الميه دي مقر عليها قران هيحرقه هيحرقه هيضيع كل حاجه بيقول لي انا جبت لها شويه معديين اصلا آه فقامت شربهم صرخت وصوتت بيقول لي وقام طالع صوت الراجل وطالع صوت المش عارف ايه وطب بيقول لي والله صار في الاخر قلت لها يا بنتي ده ده ازازه ميه قال لي قمت جايب لها كتاب كده قلت لها ده المصحف بقى انا هحطه عليك هتولعي دلوقتي هتقام حاطط بيقول لي كتاب اصلا لو مصحف ولا حاجه ولا في ذكر اصلا بيقول لي حطيت وسرق في الاخر قال لها يا بنتي ده كتاب عادي وده ميه عاديه بيقول فجاه الصوت الرجالي راح والصوت النسائي راح والصوت الاطفالي راح يعني هو الجن ما بيمثلش انسان اه بيمثل انسان ولكن بالنسبه اللي بتتقال دي معظم ده اصلا مش مس شيطاني امال ايه المس الشيطاني يا شيخ المس الشيطاني اخطر من كل ده ايه المس الشيطاني انه يقفلك من مصلحتك انه يخنقك من الدنيا انه يخنق لك نفسيتك يخليك صاحي مكتئب ما انتش عارف السبب ايه ماشي مخنوق مش طايق تبص في وش مراتك ما هيش طايقه تبص في عيل من العيال يقفلك من مصلحتك يخنقك من الصلاه يقفلك من المذاكره يقفلك من حبايبك تبقى ماشي مخنوق وانت ما انتش فاهم الرسول يقول فيمسه الشيطان فيستهل صارخا يتوخ... الشيطان ليحزن الذين امنوا وعايز يعيشك في هم وغم فالمس الشيطان انه يغمك وينكد عليك ويقفلك ويجيب لك وساوس في وجود ربنا وفي القرآن وفي الدين وانت بتهيألك انك دي قصة ودي قصة تانية فمعظم اللي متهيألهم ان الصرع ده مس هو اصلا مش ممسوس زحاية نفسية ومعظم اللي قاعد عادي بس انا مقفول شوية عادي اصل الدنيا فيها مشاكل وانا متضايق لا الدنيا فيها مشاكل ولا انت متضايق ده انت في مس شيطاني ده الشيطان متسلط عليك لانك ما بتقولش الاذكار طب الحل ايه ذكر واحد زي اللي هقوله لكم ده يقضي على اثر الشيطان في حياتك لا سحر ولا حسد ولا الكلام ده خالص ايه الذكر ده بقى الرسول عليه الصلاه والسلام كادته الشياطين الشياطين ما بتتجننش من حد قد اللي بيدعو الى الله لانه بيفوق الناس وبينبه الناس فكادته الشياطين فتحضرت عليه من الجبال وسالت من الاوديه جيش الشياطين جاي ومعهم عفريت في يده شعلة من نار يريد أن يحرق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل رسول الله يتأخر النبي عليه الصلاة والسلام جيش عفاريت هاجم يعني ده يقول لك ده فلان ده طلع له عفريت فده جيش من الجن هاجم على النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يحرق رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي دخلك طريق الدعوة مش هيسيبك فنزل جبريل فقال يا محمد قل أعوذ بكلمات الله التامات يعني ايه كلمات الله التامات تمت المفعول برود سبيكترم واسعة المجال والمدى ما فيش نوع من انواع السحر والحسد والمس ما بتضربوش في مقتل تمات اطمن الحباية دي هتعالجك 100% يا عم انا محتاج خمس ست ادوية مع بعض لا لا لا لا الصيدلية الربانية مش فيها الكلام ده هي حباية زي ما النبي قال على المعوذتين كده تكفيك من كل شيء broad spectrum واسعة المجال والمدى اعوذ بكلمات الله التامات اللي هي سفينة النجا ايه كلمات الله التامات قل هو احد المعوذتين الرقية الشرعية سورة البقرة اية الكرسي خواتم البقرة فواتح الصفات اي قرآن كل الاذكار اسماء الله الحسنى كلمات الله التامات كل القرآن والسنة شفاء ورقية وحصن وحرز وذكر ثق في الله اعوذ بكلمات الله مش بكلمات السحرة مش هروح لساحر ولا كاهن انا مصدق ربنا مصدق القوي المتين اعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر كله بيقف عند حده مع كلمات الله حد ولا ملك في الجن ولا شيطان عاشق ولا الجاسوم ولا ال... آه ولا الليله اللي الناس قاعده تطلع فيها ك... التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر ما ينزل من السماء وما ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن يعني إيه أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ وبرأ عموم الشياطين والجن بقى اللي موجود على وجه الأرض مين اللي خلقها ربنا يعني كانت عدم وربنا خلقها اه طب ربنا خلق الشياطين ليه ما كانت الدنيا هتبقى حلوة ولذيذة ومن غير شياطين آه وربنا خلق تعابين طايرة ليه وربنا خلق ديدان آآ آآ في, في, في أمعاء الإنسان ليه وربنا خلق كلاب مسعورة ممكن تعض البني آدم ليه وربنا خلق قطط لو جت جنب واحدة حامل ممكن تجيب لها تسمم ليه وربنا خلق كورونا ليه وربنا خلق البكتيريا ليه وربنا خلق الأسود والنمور والفهود والتعابين والعقارب ليه عشان تقول من شر ما خلق عشان تعرف انك ضعيف فتجري عليه فيأمنك ويحميك ويحفظك من شر ما خلق وثرى ثرى ده مش بس خلق الشيطان ده اداله الذريه بقى بقى اجيال وراء اجيال و... وملايين ومليانه من الشياطين وبرأ يعني ايه برأ ايه الفرق بين خلق خلق وبرأ خلق الالم ان بقى في الم رصاص موجودة هو ما كانش موجود تيجي تكتب ما ينفعش لان الخشب محوط بالرصاص فبتجيب البراية وتبريه لما بريته جهزته انه ينفع يكتب ده الفرق بين الخلق والبرق انت خلق الالم ادي الالم اهو بس ما ينفعش الكتب بيه بري الالم البرء بقى انك تجهزه انه يقدر يكتب يبقى خلق الشياطين غير ذر الشياطين غير برء الشياطين خلق الشياطين انها كانت عدم وربنا خلقها ذر الشياطين ان ربنا اداهم الذريه وكترهم وبقوا قبائل انه يراكم وهو قبيله برء الشياطين ان ربنا اداهم ال- ان هو يعني يقدر يوسوس لك ويقدر يمسك بالمعنى اللي احنا قلنا للمس الشيطاني الا طب هو ربنا اداله الامكانيه دي ليه عشان ربنا يخليك تتحصن بيه وهو كده كده نمله اصلا انت بالكلمات الله التامات مدجج بالسلاح فلما تروح لربنا يامنك ويحفظك فتقوم من غير مشاكل حدش دخل ربنا تلات ارباع اللي في المسجد دول 90% من اللي في الجوامع الوقت في صلاة الجمعة لولا الابتلاءات اللي في حياته ما كانش قام اصلا يا اخوانا الابتلاءات دي ربنا بيقودنا بيها الى الى الجنة دي فور التصحيح في حياتنا عشان نجري على الله ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها دي اللي هي الشياطين العلوية اللي هي بتسترق السمع وتجيب معلومة عشان تنزل تديها للكهنة عشان الكهنة يضلوا الناس ويتوه الناس تروح للكاهن اه ودي ده دي على فكرة كرهاكي فلانة ودي بتعمل من وراكي كذا طب عرف منين بقى ده شيخ سره باتع يا عم من سره باتع هي معلومة واحدة اللي صح والباقي كله كذب هيوديك في ستين داهية لو صدقته وأنه كان رجال من الإنس يعوذون انت الوقت بتعوذ بكلمات الله التمات دول رايحين يعوذوا بكلمات الشياطين المهلكات يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا فيش حد مشى ورا الناس دي وكسب ابدا وما هم بضرين به من احد الا باذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم فمن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يرجو فيها الشياطين اللي نازله بقى عشان تدي للكهنه معلومات يدمروا الناس بيها مسترق السمع والشياطين اللي بتعرج عشان تسمع المعلومه عشان تنزل برضه وتضل الناس ومن شر ما ذرأ في الارض اللي فاتت دي الشياطين العلويه اللي هي مسترق السمع اللي هي مرضه الشياطين دول بقى الشياطين الارضيه الشياطين الأرضية إن في شياطين ل... ل... للوسوسة في الصلاة زي خنزب في شياطين ل... ل... للحث على الزنا تخصصات في شياطين للخمرة بس في شياطين لتذكير الانسان بلحظات الشهوة في المعصية عشان يفضل دايما ايه يفتكرها ويفضل دايما مشتاق في شياطين مخصصة للإفساد بين الزوج والزوجة ومن شر ما طرأ في الأرض دي بقى إيه جيوش الشيطان ومن شر ما يخرج منها دي الشياطين السفلية بقى شياطين السحر والأسى والخ... دي الشياطين السفلية. يعني الدعاء ده جايب لك كل أنواع الشياطين ومن شر فتن الليل والنهار طب مال الشياطين بالفتن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يرسل سراياه بيبعت جيوش فأقربهم منه منزلة أكثرهم فتنة اللي جاله وخلى واحد يلحد النهاردة ولا خلى واحد يطلق مراته النهاردة ده ايه ده بالنسبة له أستاذ بقى فأقربهم منه مجلسا أشدهم فتنة يبقى فتن الليل والنهار الشياطين شياطين الإنس والجن ومن شر طوارق الليل والنهار الا طارقا يطرق بخير يا رحمن ايه طوارق الليل والنهار عارف تخبطت الساعه 3 الفجر على الباب رزعت الباب الساعه 3 الفجر عايز عارف المكالمه بتاعت الساعه 2 بالليل فلان وقع من طوله نقلنا الطوارئ الحق فلان كان ما ياخدوش في الحمام وقع من طوله وجاله سكته قلبيه ومات فلان اتعور وخد 16 غرزه في استقبال الطوارئ فلان عايز تعرف طوارق الليل والنهار دي المفاجآت الصادمة السريعة والحوادث والإصابات المفاجئة دي اطلع على أي استقبال مستشفى طوارئ وشوف بقى نسأل الله العفو والعافية ومن شر طوارق الليل طب مال ده بالشياطين بقى طب خل... طب كل اللي فات ده شياطين مال ده بالشياطين مال الحوادث والإصابات بالشياطين النبي عليه الصلاة والسلام يقول للصحابة إذا نمتم فأطفئوا السرج كانوا بيولعوا شعلة نار كده في البيت عشان يفضل فيه وناسة بتنور كده بالليل لو حد صاحي بالليل فالنبي يقول لهم لما تيجوا تناموا طفوا ال... الوناسة النارية دي بيقول لهم فإن الشيطان يحرك هذه اللي هي الفار او ال ال ال ال الفأرة بيحرك هذه على هذا الوحدة النار المولعة فيحرقكم هو الشيطان ما يقدرش اصلا انه يعمل حريقة انما ي- يحرك الفار على حتة النار دي يعمل حريقة ياما حاجات صغيرة وتلاقي اصابة كبيرة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اذا استجنح الليل يعني اول ما الليل يجي الساعة اللي بين المغرب والعشاء فكفوا صبيانكم حدش ينزل ولاده يلعبوا في الشارع طبعا زمان كان العيال بيقعدوا يلعبوا في الشارع في الاوقات دي فكفوا صبيانكم كل واحد ياخد ابنه اللي عنده خمس ست سنين يحطه في البيت فاذا ذهبت هذه الساعة فاطلقوهم اول ما اول ساعة في الليل تعدي خرجوه تاني طب الساعة دي فيها ايه يا رسول الله فان الشياطين تنتشر حينئذ في قوة انتشار شيطانية شغالة بس في اول ساعة في الليل بتعمل ايه عايزة تعور لك عيل عايزة تخبط عيل في راس الترابيزة تجري بيها على الطوارئ عايزة تخلي عيل يرمي عيل بطوبة يفتح له دماغه ليه عشان يضيع الليل عليك ما انت لو من اول الليل نمت والدنيا هادية هتلاقي نفسك صاحي قبل الفجر بساعتين هتعمل ايه يعني هتقوم وترفع ايدك وتقول يا رب ولو انت قبل الفجر قلت يا رب الشيطان راح في ستين مصيبة فلازم يضيع لك الليلة بأي حاجة لازم يلهيك ويشغلك بأي حاجة فانت خد ف... ففي شياطين للإصابات أصلا يعني كل الحوادث اللي بتحصل دي شياطين لا طبعا لا انما في جزء منها بسبب الشياطين فانت تاخد بالك خد بالك الرسول صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن الطاعون قال فانه وخز اعدائكم من الجن ده ده مرض يعني الشيطان ممكن يتسبب في مرض ممكن يتسبب في مرض يبقى ومن شر طوارق الليل والنهار الا طارقا يطرق بخير يا رحمن يا رب الشيطان هو سبب الاخبار الوحشه ادينا انت بقى اخبار حلوه يا رب انا عايز مكالمه الساعه 2 بالليل ان الجيل الواحد فلوس مثلا انا عايز يا رب مكالمه الفجر ان ابني مش عارف جاب مجموع ايه في ايه انا انا عايز اسمع اخبار حلوه المفاجات الحلوه كتر في حياتي بالمفاجات الحلوه الا طارقا حد بيخبط فجاه إيه- في ايه يطرق بخير جاي بجود نيوز جاي باخبار حلوه يطرق بخير يا رحمن يبقى بدايه الدعاء أعوذ بكلمات الله التامات ونهاية الدعاء يا رحمن فأنت بين الاستعاذة بكلمات الله التامات وبين رحمات الرحمن في حصن من الشيطان والدعاء يختم باسم الله الرحمن لأنه استعاذة من الشيطان فالشيطان اللي الوحيد اللي يقدر يحميك منه هو الرحمن سبحانه وتعالى الدعاء ده احفظوا يبقى الدعاء التاني ده ضد جميع انواع السحر والمس والشياطين ليل نهار زي ما بقول لك قل هو الله احد المعصتين النبي كان بيقرأهم 18 مره في اليوم يا جماعه احنا م- يعني ال- ال- ال- جهد الحفاظه ده محتاج ليل نهار محتاج انك تفضل مركز مع ذكر الله مركز مع الرقيه الشرعيه النبي كان كل يوم قبل ما ينام بيرقي نفسه ينفخ بقول هو الله احد والمعصتين ثلاث مرات في ايديه ويمسح على جسمه كل يوم بيرقي نفسك انت اخر مره رقيت نفسك امتى اخر مرة وفي الاخر ساعة ما تحصل مصايب اجروا هاتوا حد يرقي يا ابني ما انتش محتاج ارقي نفسك يوميا حصن نفسك بكلمات الله التمت المشكلة التالتة بقى اللي هي مشكلة الذنوب والمعاصي دي مصدر المصيبة التالتة اللي هو دلوقتي انا إيه، إيه، حياتي مليانة مشاكل بسبب ذنوبي مقفلة في وشي بسبب ذنوبي الذنوب طب أخ- أ- احلها زي الرسول عليه الصلاه والسلام له دعاء قصير هو جملتين ولكن ضارب لك كل عقوبات الذنوب والمعاصي ايه ده وكان النبي عليه الصلاه والسلام بيدعو به كثيرا ايه ده اللهم اني اعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم اعمل يعني ايه بص يا مولانا الذنوب والمعاصي بتعمل مصيبتين المصيبة الأولى اسمها العقوبات الخاصة للذنوب العقوبات الايه؟ الخاصة واحد زنى ولا عمل علاقة حرام ولا خان فجأة الدنيا تسود ورزقه يتقفل يا ما قابل ناس في الشارع كده انا وقعت في الزنا وبعدها انا الاسبوع اللي فات بس خسران 3 مليون جنيه انا مش عارف ايه انا الدنيا قفلت في خلقتي انا عايز انتحر انا مش عارف ايه يا عم ما انت اللي ماسك المسمار وقعدت تدق على دماغك وتصرخ ما تجري على ربنا هو ربنا مش بينتقم منك هو ربنا بيجيبك ربنا بيرجعك اصل انت فيك حته شمال من جوه انت مش حلو ولا صافي زي ما انت فاكر فانت مش هتيجي غير على وشك ما انتش راضي تيجي على رجليك فبيجيبك على وشك الحمد لله انه بيجيبك احسن ما يسيبك وتتصدم في اول ليله في القبر وتروح في داهيه فالحمد لله انه لسه بيناديك نعمه من ربنا سبحانه وتعالى يبقى المصيبه الاولى اللي بتعملها الذنوب اسمها العقوبات الخاصه للذنوب يزني يفتقر والدنيا تتسد في وشه في حاجة تانية اسمها العقوبات العامة للذنوب ايه العقوبات العامة دي بقى اللي هو البلد مليانة ربا مثلا وبنوك ربا و- وهو ما بياكلش ربا بس هو ما بينكرش المنكر ما بيدعوش الى الله ما بيقولش للناس ده حرام ما بينطقش كلمة حرام البلد مليانة تبرج وهو ما بيقولش حرام الدنيا مليانة مال حرام كل زمايله الموظفين في الشغل مثلا بيرتشوا هو ما بيرتشيش ولكن ملوش دعوه بيهم ويقعد ياكل ويشرب ويلا نجيب الشاي وحبيبهم يا عم وانا مالي يا عم ويخليك جنب الحيط ما بيقولهمش حرام يقوم ين لما بتنزل العقوبه العامه للذنوب ربنا قال عليها ايه في سوره الانفال واتقوا فتنه اي عذاب وانتقام وعقوبه أه؟ واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم ايه خاصه العقوبات العامة لما بتنزل يا مولانا على المجتمع كله هو اللي بيجي لها سرطان ثدي هي اللي هي اللي ماشية لابسة باضي وكاشفة مفاتنها لا بيجي لكل الستات دي بقى اسمها العقوبات العامة بقى اللي هو التبرج ظهر اللي فتن الرجال بالصدر وال ومفاتن جسم المرأة بقى حاجة عادية اتسكت فيش حد بينكر ولا بيدعو الى الله العقوبه تنزل على الكل يبقى اذا وعلى فكره دي هو ده الهم كله اللي احنا فيه معظم الهم اللي احنا فيه لا بسبب العقوبات الخاصه للذنوب لان في ناس كتير مننا فعلا نفسه يرضي ربنا باي طريقه ولا بسبب معظم الهم اللي احنا فيه بسبب العقوبات العامه للذنوب بسبب ان عقوبات كتير ذنوب كتير ومحدش فينا بيقول حرام ومحدش فينا بيدعو الى الله بالحسنى فخلاص لما بتنزل العقوبة بتنزل على اللي عصى وعلى اللي سكت امال مين اللي بينجو اللي دعا الى الله فالدعوة الى الله دي واجبة انك تحذر بيتك وولادك وجيرانك واصحابك لازم تتكلم فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ايه اللهم اني اعوذ بك من شر ما عملت بس واضحة ذنوبي ما تعاقبنيش بسببها يا رب هي ليه العقوبة اسمها عقوبة لانها تعقب الذنب وراه في ديله واعوذ بك من شر ما لم اعمل طب انا ربنا ينتقم مني بحاجه بمعصيه ما عملتهاش ليه اهي دي بقى العقوبه العامه للذنوب اللي هو ذنب انا ما عملتوش بس منتشر وما انكرتوش فالنص الاولاني من الاستعاذه بتستعيذ بالله من عقوبات الذنوب الخاصه والنص الثاني بتستعيذ بالله من عقوبات الذنوب الايه العامة بس يا مولانا يبقى احنا خدنا ثلاث ادعية النهاردة اللي هيحفظهم وهيحافظ عليهم ليل نهار وهيدعي بهم في سجود الفرائض الخمسة بص بقى عيش بقى مع الثلاثة دول الدنيا صعبة والايام بقت صعبة وكل ده هو عامل complex في حياتك حتة كوكتيل ملوش حل استغفر الله العظيم واتوب اليه الا ان تفزع الى الله ما هي لما الذنوب بتزيد قوي والمشاكل بتزيد قوي كل ده بيتسلط على البني ادمين بقى ليه عشان ربنا يرجعهم لان كمية الغفلة ما عادش ينفع انك انت ت... ما عادش ينفع الرسائل الصغيرة دي ما تفوقش حد ده كورونا ما فوقش حد كورونا اللي الناس بتموت بتدفع ملايين عشان تاخد نفس ومش عارفة تاخده نسأل الله العفو والعافية نسأل الله العفو والعافية نسأل الله العفو والعافية كورونا ما فيهاش حد شوف حفلات الساحل الشمالي والفجور والخمرة والزنا والعري شوف الفجور اللي, اللي موجود في الدنيا ما الملتزم ازداد التزاما والعاصي ازداد فجورا سبحان رب العرش العظيم يعني ال ال هو يعني مين اللي بيفوق ف ف ف يعني يبدو ان جرعة الايقاظ وشحنة الايقاظ محتاجة انها تزيد فبتلاقي في الايام اللي زي اللي احنا فيها دي الاربعة نازلين عقوبات الذنوب الخاصة وعقوبات الذنوب العامة والشياطين والجن طبعا عاملين حفلة هو منى عنيهم ايه خلاص ده حفلة عاملين المعاصي دي الشياطين بتيجي وبتعمل حفلات في الدنيا عليها والحسد وكل ده بينتشر مع المعاصي طبعا والحسد والسهر والكلام ده زائد الابتلاءات القدرية الابتلاءات القدرية يبقى التلاتة على بعض اخلص ازاي قلت لك تلات ادعية احفظهم كويس جدا هقولهم لك دلوقتي وهدعي بيهم ان شاء الله باذن الله في الخطبه الثانيه عشان تحفظهم تطلع تكتبهم ما انتش فاكر غير شويه الفاظ منهم تكتب على جوجل وتجيبهم وتكتب الثلاثه في ورقه وتحطها قدام سريرك وتح لحد ما تحفظهم وتبقى ليل نهار الدعاء الاولاني ضد الابتلاءات القدريه اللهم اني اسالك ايه ها اللي حافظ يقول معايا اللهم اني اسالك العافيه في الدنيا والاخره اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي الدعاء الثاني بقى آه combo بقى ضد السحر والحسد والشياطين أعوذ بكلمات الله التامات من شر التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن الدعاء الثالث اللي هو بتاع الذنوب والمعاصي العامة والخاصة اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله لبيك يا ربنا وسعديك والخير كل الخير في يديك والشر ليس إليك نحن بك وإليك تباركت وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك اللهم صل على الحبيب محمد اللهم صل على الحبيب محمد اللهم صل على قرة عيوننا محمد اللهم صل على من علمنا الصلاة والصيام والزكاة والذكر والشكر اللهم صل على من علمنا الدعاء اللهم صل على خير خلقك محمد واجمعنا به في الفردوس الأعلى يا رب العرش العظيم اللهم صل على الحبيب محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته ولبيته إنك حميد مجيد اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيب قلوبنا وطبيب قلوبنا وشفيعنا يوم العرض عليك محمد اللهم صل على الحبيب محمد عدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد مكاييل البحار وعدد ما أظلم عليه الليل وأضاء عليه النهار اللهم صل وسلم على الحبيب محمد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك عليه أفضل الصلوات من رب العالمين إلى يوم الدين وربك الغفور وربك الغفور ذو الرحمة الله كلمة خبطت في قلبي وانا بقرأ سورة الفجر النهاردة ورا- وانا بقرأ سورة الكهف النهاردة مين اللي قرأ سورة الكهف ومين اللي ما قرأش ما دي من كلمات الله التمات تحصن بقى بكلمات الله التمات انت من كلمات الله التمات دي السفينة اللي انت ماشي في بحر وحوش حوالين حواليك اسمك قرش حواليك هتتفرم والله العظيم بدون كلمات الله التامات قسما بالله هتتفرم هتتمزح حتتين كده اهو، ما بين الشياطين والابتلاءات وعقوبات الذنوب هتتمزح ما قدامكش اختيار لا يوجد س- سفينة نجاة في هذه الدنيا اسمها دنيا من دنائتها حتى متاحة دنيئة ومن دنو نهايتها وحتى العيش مبسوط يومين وهتخلص ومن دنو مصائبها بينك وبين المشاكل خطوة انت اللي مش واخد بالك الدنيا شوف ربنا سماها ايه الحياة الدنيا وانت ماسك ومكلبش الدنيا يا ابني برضه مكلبش فيها برضه بحبك يا دنيا الله نسأل الله العفو والعافية ربنا ينير بصائرنا يا رب فانت من سفينة النجاة الوحيدة هي كلمات الله التامات ايه كلمات الله التامات قرآن الرقى الشرعية تقرأ سورة البقرة كل شوية في البيت اشغلها في الكاسة يا عم الشيخ يا مولانا اقرأ يعني اشغلها يا عم ما تشغل بس انت لازم تقرأ هو احنا هنتنبل هو اللي هو ربنا بيدينا يا عم اقرأ يا عم نور قلبك وصدرك ولسانك واتحرك في الطاعة عشان ربنا يفرجها عليك وعشان ربنا يكرمك ما انت واحد ماشي في واحد ماشي مع مراته ومسافرين يعني في طريق الصعيد و- فبتقول له نمون ده اللي- يقول لها مفيش وقت نمون احنا نشد في الطريق وبعد كده نبقى نمون مفيش وقت انا لسه هعطل ده انا مستعجل وهو في وسط الطريق الصحراوي يا مولانا والجلاب الجبال عن يمينه وشماله والليل دخل وفجأة العربية وقفت بيه وقف هيروح في داهية طب اعمل ايه يجي يتكلم في المحمول عفوا لقد نفذ رصيدكم يا دي المصيبة طلع بره عشان ي- يشوف الدنيا تلج طب اعمل ايه طب ادخل جوه طب طب ه- مين اللي هيحس بيا مفيش عربيات معدية يشاور للعربيات مفيش حد بي بيعبره ولا بيجيله طب وبعدين اعمل ايه في المصيبة اللي انا فيها دي في الاخر واحد وافق انه يبعت له عربية تشيل عربيته ورجع بلده ودفع الافات عشان بس يعرف يرجع وما عملش اي حاجة حاجة اهو اللي ما بيقولش الاذكار ومستخسر انه يدي وقت الكلمات اللي هي التمات زي الراجل ده بالظبط استخسر انه يدخل يمون استخسر انه يقعد عشر دقايق يقول اذكار الصباح والمساء استخسر انه قبل ما ينام يقول قل هو- قل هو الله واحد والمعوذتين ثلاث مرات استخسر وقع في مصايب شيطانية لا يعلمها الا الله وحياته كلها وقفت وعطلت طب ما كان من الاول انك انت تتحصن بالله وتعوذ بالله وتلوذ بالله سبحانه وتعالى وربك الغفور ذو الرحمة ربنا ارحم الراحمين ربنا هو اللي بيحميك من نفسك وربنا كمان اللي بيكرمك وبينعم عليك رغم ذنوبك نسأل الله سبحانه وتعالى اللهم احفظنا بحفظك اللهم اكلأنا بعينك التي لا تنام اللهم آونا إلى كنفك اللهم إن نفوسنا تتلهف على باب جودك وكرمك وحفظك فأفض علينا من برك وإحسانك ولطفك وودك يا واحد يا أحد يا رحمن يا صمد اللهم إنا نسألك العافية اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا نعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن يا رحمن إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن اللهم إنا نعوذ بك من شر ما عملنا ومن شر ما لم نعمل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم إنا نسألك الهدى والسداد والحكمة والرشاد والتوفيق والمدد اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شر أنفسنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك